بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية الله عز وجل بشرك أن المجرمين يسخرون من المؤمنين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون يبقى لما تلاقيهم بيتغامزوا بك لا اتبسط قول الحمد لله كنت في الحج من خمس ست سنوات كده لقيت أخا من جزر القمر بلد اسمها جزر القمر ما اعرفهاش والله آه وكنتش أسمع بيها قبل ما الأخ ده قال لي كده ها والأخ ده اتعرفت عليه بنتكلم واحنا قاعدين كده في اظن كان في ليله مزدلفه في الشارع كده قاعدين بندردش عرفنا اتكلمنا قال لي انا في بلد مسلمين كلها بلا استثناء ولكن يعبدون الاصنام مسلمين يعبدون الاصنام كل بيت فيه صنم بيعبد وانا جيت حج مره دعيت الى التوحيد عرفت التوحيد رحت البلد ادعو الى التوحيد اول ما اتكلمت قال له مجنون قال لي والله كنت ماشي ارقص في الشارع اقول الحمد لله قالوا عليا مجنون زي النبي قالوا عليه مجنون قال فكانت قمه سعادتي لما يقولوا مجنون لانهم اول حاجه قالوا على النبي مجنون صلى الله عليه وآله وسلم إنه مجنون فلذلك إياك أن يخذلك استهزاء المستهزئين أو أذى المؤذين أو كيد الكائدين أو ضر الذين يحاولون ضرك إياك أن يعطلك أو يخذلك أو يمنعك استمر والله معك الله معك إذا كنت له اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل إذا كنت مخلصا فستستمر ولن تنتهي بقي أن ندخل بقى في كيف دعا النبي الناس أو معناها العنوان بقى العنصر الجيء إلى ما ندعو الناس الرسول دعا الناس إلى إيه أول ما دعا إليه الرسول ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم التوحيد التوحيد قولوا لا إله إلا الله لا إله لا معبود بحق إلا الله أول ما دعا إليه الرسول وكل الرسل وكل دعوة لا تنبني على التوحيد فهي دعوة فاشلة دعوة باطلة كل دعوة ليس أصلها التوحيد دعوة فاشلة دعوة باطلة أصل الأصول توحيد الله التوحيد أولا وقبل كل شيء أن تعبد الله بحق فلا يتعلق قلبك بغير الله كان هؤلاء المشركون على أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم عارفينه ان اللي خلق السماء ربنا واللي خلق الارض ربنا واللي بينبت الزرع ربنا واللي بينزل المطر ربنا بس كان تعلق قلوبهم بحاجات تانية مش هوات عارف التوحيد ايه الله عز وجل عاب على اهل الكتاب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال ما كنا نعبدهم يا رسول الله قال أليس أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحل الله قال نعم قال فتلك عبادتهم يبقى لما تتبع غير الله في تحليل وتحريم فقد عبدت هذا الطاغوت الذي حلل لك وحرم ينبغي ان نفقه ذلك جيدا لو ان هواك يحلل ويحرم فانت عبد لهواك وهواك طاغوتك والهك لو ان زوجتك تحملك على معصية الله فتطيعها وتعصي الله فأنت تعبدها لو أنك تظن أن الحسين أو السيدة أو البدوي أو المرسي يملكون لك ضرا أو نفعا أو يؤثرون على مراد الله وعلى قدر الله فيغيرونه فقد كفرت بالله العظيم وإذا أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار التوحيد الوحدانية المطلقة لله رب العالمين ألا تصرف شيئا من العبادة الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة واليقين والرضا والصبر والدعاء والذكر والسجود والركوع والقنوت والنزج والهبة إذا صرفت شيئا من ذلك لغير الله فقد أشركت أن تعيش على التوحيد رب زوجتك وأولادك على توحيد الله وابدأ دعوتك بالدعوة إلى توحيد الله انتبهت هذا شرط وقد ذكرت قبل ذلك مرارا أن بعض الناس يربي ابنه أن الولد يظن أن أباه على كل شيء قدير يا ابي عايز ده يجيب له يا ابي نفسي في ده يجيب له يا ابي هات لي ده يجيب له عشان الولد يعتقد ان ابوه على كل شيء قدير لازم في مره تقول لا مفيش ادعي ربنا يدينا عشان نجيب لك اربط قلب ابنك بربنا علم ابنك وبنتك انه بيحبك لان الله امره بذلك ان اشكر لي ولوالديك علم زوجتك ان تحبك لله هو ده التوحيد اللي عايزين التوحيد الواقعي العملي اللي عايزين نشوفه في بيوتنا مش زوجتك بتحبك عشان جمال عيونك ولا بتحبك عشان بتديها فلوس ولا بتحبك عشان بتصرف عليها ولا بتحبك عشان بتحسن اليها ولا بتحبك عشان بتكرم اهلها ولا بتحبك عشان كل ده علمها انها بتحبك لان الله امرها بذلك فتتقرب الى الله بحبك والا لو بتحبك عشان فلوسك يوم ما, ما يبقاش معاك فلوس هتبيعك هتخلعك نريد ان نقيم التوحيد في بيوتنا البدايه الحقيقيه اثنين إلى ما ندعو الناس واحد التوحيد اثنين الإيمان بالآخرة اليقين في الآخرة يا جماعة هو احنا صحيح بجد والله بعد ما نموت في جنة ونار بجد متأكد من الكلام ده امال انت عايز تعيش جنة في الدنيا ليه الدنيا مش جنة دي دنيا دنيا هموم وآلام وأحزان الجنة فين في الآخرة لو عندك يقين في الآخرة ما تحاولش تعمل الدنيا جنة ما تحاولش تعيشها جنة عيشها على إنها دنيا لا دنيا دنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يرفع شيئا من الدنيا في الدنيا إلا وضعه أبى الله أن يرتفع شيء من الدنيا في الدنيا إلا وضعه أي حاجة في الدنيا بتعلى لازم لازم توطى هذه الدنيا إنما خلقنا فيها ابتلاء قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ها؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا يبقى أنت خلقت هنا لا لتعيش ولكن خلقت مبتلى فإذا فهمت ذلك أنك عبد مبتلى عشت في هذه الدنيا إذا أعطيت وإذا سلب منك على معنى أنك مبتلى مبتلى فلذلك أملك في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها تبقى فاهم كده انك انت مش بيتك ده ده انت ايه معدي انا مش من هنا ده انا ايه معدي معدي بس من هنا امال انت منين انا من الجنة انا اللهم ارزقنا الجنة يا رب عرفت يا ابني انت منين ده عنوانك الاصلي عنوانك الاساسي ربنا خلقك فين في الجنه عشان كده ابن القيم بيقول ايه فحي هلا على منازلك الاولى وفيها المخيم هناك في الجنه دي اصل منزلك اصل بيتك اصل عنوانك امال انت هنا ليه تقول ايه انا مش من هنا ده انا ده انا معدي عابر سبيل كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل ده انا معدي بس من هنا هاخد بس شويه زاد واروح بيهم على الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب ولذلك القصة اللي انا قلت لكم قبل كده برضو معلش معلش اه نختم بيها ان عشان بس التمثيل لهذا المعنى ان رجلا قيل له هات اكبر تريلا في العالم وادخل القصر ده هتلاقي جوه جواهر ويواقيت حملها املاها محدش هيقول لك حاجة بس خلي بالك ان المدة المسموح بيها دقيقتين ونص خلاص ان عارفين ان انت عارف القصة ما انت عارفها مني برضه طيب اسكت بقى في الراجل ده ما سمعهاش قبل كده ما بوظهاش عليه صلى على الرسول صلى والله انا بحبكم في الله وانا عارف ان انتوا علماء وفاهمين الكلام ده بس ادي احنا بنذكر بعضنا بعض قالوا المدة المسموح بيها ايه دقيقتين ونص عشان يعمل ايه يحمل ايه جواهر ويواقيت قال له خلي بالك بس وانت داخل هتلاقي صور متعلقة فسيبك من الصور ده الكنوز جوه ادخل صاحبنا جه قال بس انت بس ايه سيبوني وهو داخل كده لقى صورة لفيلا لقصر عظيم قوي فوقف صاحبنا يتأمل الله أما حتة قصر جميل نزل عينه كده لقى واحدة باصة من البلكونة مرسومة في الصورة فقال لي يا سلام لو القصر ده بقى والايه والعروسة دي نزل عيني شوية لقى عربية آخر موديل واقفة تحت فقال والعربية دي كمان جابوه من أفاق خلصوا لإيه الدقيقتين ونص وفين الجواهر واليواقيت هي دي الدنيا ربنا قال لك انزل الدنيا وعد بجواهر ولآلئ ويواقيت وهاتها وتعالى فين يا رب الجواهر قال له ما سجدت سجدة إلا رفعتك بها في الجنة درجة فين يا رب اليواقيت قال له لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة قول لا حول ولا قوة إلا بالله اللي انت ما بتقولهاش إلا وانت بتصعب ما بتقولهاش على سبيل الذكر قال له مش هتقول مرة سبحان الله وبحمده إلا واغرس لك بيها نخلة نخلة في الجنة قال له انت مفيش مرة هتتصدق بجنيه الا وديك بداله سبعمائة الف هي دي الكنوز والايه والجواري واليقين قال له وخلي بالك اللي انت شايفه في الدنيا ده صور انا جعلنا ما على الارض زينة لها فالتفاح اللي اللي بيشد عينيك الامريكاني الاحمر ده ده ايه ده صور العربيات اللي انت شايفها دي صور النسوان اللي انت بتشوفها دي دي صور مناظر مش اصلي يا ابني مش اصلي والله ما اصلي دي كلها مناظر صور الاصلي فين في الجنة فربنا قال لك بس انت جاي هنا تعمل ايه تعبي قاعد حضرتك تتفرج على الصور هيخلصوا دقيقتين ونص اللي هم عمرك اللي هو ستين سنة بالنسبة ليوم القيامة خمسين ألف سنة يطلع دقيقتين ونص فيا ترى هنبطل نتفرج بقى ونعبي هتبدأ تعبي من امتى من دلوقتي حال نبدأ بقى نعبي نشوف ربنا بيحب ايه فالنهاردة انا هديك واجب الاسبوعين دول اول حاجة في الواجب ان احنا الاسبوعين دول نفوت بكرة ومن يوم السبت نصوم يوم ويوم يا عم الشيخ الدنيا حر بالراحة علينا الله يخليك اه دي ولعة يا عم الواحد روحه هتطلع خلاص اتنين وخميس كويس اتنين وخميس اتنين وخميس اتفقنا يبقى اتنين وخميس واتنين وخميس كل يوم جزء واحد من القرآن ما اقدرش انزل عن كده بقى لا جزء واحد بس قرآن بس بشرط تقرا نص الصبح قبل ما تخرج للشغل ونص بالليل قبل ما تنام سيبك بقى من موضوع نقرا في العربيه ونقرا في الخمس دقايق اللي بين الاذان والاقامه دي قرايه ما لهاش طعم ولا معنى معلش ما تزعلوش مني بقى ما انا مجرب ما انا زي زيكم ها عايزين قرايه بتركيز قبل ما تنام نص جزء واول ما تقوم من النوم قبل ما تروح الشغل نص جزء اتفقنا على كده عايزين نتفق على حاجه كمان مهمه قوي مهمه جدا جدا الى ابعد حد وهي ان احنا نصلي كل يوم أربعين ركعه 17 فرائض و12 رواتب و11 قيام ليل قول لي بس انا اصلي ما ما, ما بقومش الليل ده خيبتك يا اخويا ده خيبتك عايزك تبقى ولد صالح راجل محترم شرف المؤمن قيام الليل تبقى راجل عندك شرف تبقى راجل شريف ما انا برضو ما بقدرش مش هنضحك على بعض خلينا واقعيين طب حاول هحاول بس لو ما عملتش اعمل ايه يبقى تعوضهم بالنهار تصليهم في الضحى شوية زيادة تزود قبل الظهر أربعة بعد الظهر أربعة قبل العصر أربعة بحيث تكمل تعدهم كده بالعدد واحد اثنين ثلاثة أربعة في اليوم كم؟ أربعين ركعة اتفقنا؟ صدقة كل يوم جنيه واحد ينفع ولا نخليها نص جنيه؟ نص جنيه يبقى 3 جنيه ونص في الأسبوع 2 جنيه تتصدق بيهم بس على فقير مستحق سيبك بقى من محترف التسول في الشوارع ودور على فقير يستاهل في حتتك واد يتيم تفرحوا بيهم رمالة بتجري على ايتام تسعدها بيهم صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب لما يبقى ربنا غضبان عليك الصدقة دي تطفئ غضب ربنا قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تمنع ميتة السوء بتنجيك من سوء الخاتمة الصدقة فعايزين نتعود على دي ان كل يوم صدقة حاجة لربنا ربع جنيه كل يوم خمسين قرش كل يوم باريزة شيلن المهم بس ما يعديش يوم الا وتصدق عارف لما تشتري فاكهة وانت مروح البيت طلع برتقانة من البرتقان واديها لحد فقير عارف وانت نازل وعامل سندوتشين واخدهم كده في شنطتك عشان ما تشتريش حاجه من بره طلع واحد ودي لحد غلبان اي حاجه عايزين نتعود ان ايدينا تبقى سخيه شويه سخيه شويه لله لان احنا في عصر صلاح الشح والبخل اسال الله ان يوسع ارزاقنا بالحلال اتفقنا على المنهج ده يا جماعه هنصلي في اليوم 40 ركعه ونقرا كل يوم جزء من القران ونصوم الاثنين والخميس ونتصدق كل يوم باللي نقدر عليه ربع جنيه اللي نقدر عليه كل بس ايه ال 15 دول يوميا تدفع يوميا تدفع ماشي اتفقنا واسال الله ان يجمعني واياكم على خير دائما اللهم لا تفرق جمعنا هذا في ساعتنا هذه الا وقد غفرت ذنوبنا وهديت قلوبنا واصلحت احوالنا وعلى الايمان ثبتنا ورضيت عنا واحببتنا وهديتنا واصلحت زوجاتنا واولادنا ونجحت طلبه المسلمين وكتبت لهم التوفيق من عندك يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد واله والحمد لله رب العالمين